أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وصلنا إلى الباب الأخير من المجلد الأول بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده ان دي نهايه الايه المجلد الاول ودي هو اللقاء الاخير قبل رمضان ان شاء الله سبحانه وتعالى وان شاء الله اللقاء القادم يكون بعد رمضان وهنعلن عنه ان شاء الله ده اللقاء الاخير في المجلد الاول والباب التاسع عشر هو عباره عن مناظره بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكره الباب الحقيقه في حجج كلامية كتير جدا و... وكلام كتير قد يعني لا يستفيد منه الكثير لكن احنا هنقرأ فيه بسرعة على قد ما نقدر وإن شاء الله نحاول نخلصه النهاردة لو ما خلصش ومتوقع أن يتبقى مثلا بعض الصفحات كده نبقى نقرأه في بداية الإيه المجلد الثاني إن شاء الله مع بعد رمضان إن شاء الله تمام طيب يقول الباب التاسع عشر في منا... في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمع... جمعهما مجلس مذاكرة. طبعا هو عبارة عن شبهات هيقولها الجبري وهيرد عليها السني. تمام؟ آه قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد. طبعا دي يا شباب آه من أهم وأعظم حجج الجبرية اللي هي إيه؟ إن هو الجبرية أصلا بيميلوا للإثبات، إثبات إيه؟ إثبات فعل الرب تبارك وتعالى لدرجة إن هما بينفوا فعل العبد تمام فهم بيميلوا لفكرة التوحيد التوحيد اللي هو إيه توحيد الله بالأفعال إن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل وحده سبحانه وتعالى لدرجة من الغلو إنه ينفي فعل العبد تمام يبقى دي فكرة الجبرية فهو فاكر إن هو كده بيوحد ربنا سبحانه وتعالى فيقول قال الجبري القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ولا يستقيم التوحيد إلا به لأن إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلا للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا أو لا يخلص منه إلا القول بالجبري يبقى ده حجة الجبري بيقول إن الجبر ده هو إيه هو التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى قال السني بل القول بالجبر مناف للتوحيد ودي الصدمة بقى يعني هو دايما الجبري معتقد ان انت ما هترد عليه هتقول له لا ده اصلا الجبر هو اثبات للتوحيد وكل حاجه بس احنا ايه بنخالفك في كذا وكذا لكن الرد اللي هنا اللي كان يعني بالنسبه له رد القمه حجرا يعني قال له ايه؟ قال له لا القول بالجبر اصلا منافي للتوحيد، ازاي منافي للتوحيد؟ حد فيكم يا شباب يتخيل ما وجه المنافاه بين الجبر والتوحيد؟ الموضوع بمنتهى البساطه انه عايز يقول له ان الجبر بينفي ان العبد اصلا بيفعل صح مش الجبر اختصاره كده القاه في اليم مكتوف اليدين وقال اياك اياك ان تبتل بالماء وان الافعال هي فعل الله على الحقيقه ومنسوبه للعباد مجازا ده القول بالجبر ده معناه تمام بالظبط زي ما الدكتور اسراء بتقول بتقول الانسان المجبور لا فائده من التكليف وعبد الرحمن بيقول ينفي توحيد العبد لربه بالظبط هو الفكره انه بينفي الفعل يعني العبد لا يفعل شيء في الجبر طيب طالما لا يفعل أين مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله يعني إيه أصلا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله طب فين العبادة إذا كان أصلا فعل العبد لا يفعل فين العبادة بقى فأنت بتنفي التوحيد وده يعني إيه الكور أو المضمون أو أهم ما في هذه الحجة قال السني بل القول بالجبر مناف للتوحيد ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرع يبقى هو منافي للاثنين الشرع وللتوحيد طبعا المشهور جدا هو منافاته للشرع يعني معروف ان الجبر ينافي الشرع لان العبد مكلف ازاي وهو ما بيعملش اصلا حاجه يبقى اين التكليف فهو مناف للشرع دي معروفه بالنسبه للجبري لكن الجديد بالنسبه له حته ايه انه مناف ايضا لايه للتوحيد قال بل قول بالجبر مناف للتوحيد مع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرع ودعوه الرسل والثواب والعقاب فلو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر والنهي ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب قال الجبري ليس العجب ليس العجب دعوات منافاة الجبر للأمر والنهي وبيقول والله هي حتة ان انت تقول هو منافي للإيه للأمر والنهي أو للشرع دي حاجة احنا طول عمرنا بنسمعها لكن الجديد بقى قال والثواب والعقاب فإن هذا لم يزال يقال بيقول والله حتة إن إيه جبر منافي للشرع والأمر والنهي دي إحنا عارفينها وسمعناها كتير الجديد إيه بقى قال وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد هي دي بقى الايه الحجة اللي الجبري أول مرة يسمعها إزاي بقى وهو من أقوى أدلة التوحيد فكيف يكون المقرر للشيء المقوي له منافيا له بيقول له والله إحنا أصلا لما قلنا بالجبر قلنا ليه عشان نثبت التوحيد ونقوي التوحيد وننفي فاعل غير الله سبحانه وتعالى فكيف يكون المقرر للشيء المقوي له منافيا له هيرد عليه السني بقى بيقول له إيه قال السني منافاته للتوحيد من أظهر الأمور ولعل أظهر من منافاته للأمر والنهي ولعلها أظهر من منافاته للأمر والنهي وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والجبر ينافي الكلمتين فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء فالتوحيد الذي جاء به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عباده ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله يبقى إذا الحجة بتقول إيه هو بداية الكلام خالص الجبري بيقول إن لو أثبتنا فاعلا غير الله يبقى كده إيه بيضاد التوحيد فالسنة قالوا لا ده بالعكس ده عدم إثبات فعل للعبد هو منافاة للتوحيد لأن التوحيد أصلا أن يصرف العبد فعله لله فعله اللي هو التعبد يعني فإذا كنت مش هتثبت للعبد فعل يبقى مفيش توحيد أصلا طيب قال وكان من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذه البتة ولا أثر له فيه ولا هو فعله وأم وأمر بها وأمره بهذا أمر له بما لا يطاق يعني أمر العبد بالعبادة أمر بما لا يطاق ليه لأن العبد ملوش فعل عندك في مذهب الجبري يعني بل أمر له بإيجاد فعل الرب تبارك وتعالى لأن هو بيقول إن أفعال العباد هي فعل الله إحنا بنقول لا أفعال العباد هي خلق الله ربنا اللي خلقها والعبد هو الذي فعلها فهو يقول لا ده هي خلق الله وفعل الله وليست فعلا العبد واضح شباب الكلام ولا صعب هو الفصل ده فيه حجج ومناظرات وبتاع فطبيعي ان يبقى فيه ايه بعض الحاجات الصعبة يعني طيب نقول نقول تاني هو منتهى الوساطة دي مناظرة بين جابري وسني حلو انا هقول اهوت ولو في حاجة ايه حسيت انها صعبة وقفوني عندها الجبري بيقول ايه الجبري بيقول ان الجبر هو من اثبات التوحيد لله انه يجعل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل فقط والعبد ليس له فعل فبيقول ده من التوحيد فالسني قال له لا ده بالعكس ده ده مناقض للتوحيد ليه لأنك لم تثبت للعبد فعلا وأن العبد أصلا إيه فكرة التوحيد أن يصرف أفعاله اللي هي على سبيل التعبد لوجه الله إن أنت لما جعلتش له فعل طب هيعبد ربنا إزاي لحد هنا واضح ولا في مشكلة لحد هنا واضح جميل جدا طيب بعد كده بقى بيقول إيه بقى بيقول ان العبادة العبادة يعني واحد صلى واحد صام واحد عمل اي فعل الجبري بيقول ايه بيقول ان هذه الافعال هي افعال الله على الحقيقة والعبد تنسب اليه هذه الافعال على سبيل المجاز ده مذهب الجبرية ان ربنا هو الفاعل والعبد ما بيعملش حاجة اصلا مجبور على افعاله واضحة دي تمام هو بيقول لك بقى السني بيرد عليه بيقول له ايه بيقول له تكليف العبد بالعبادة في مذهبك أيها الجبري هو تكليف له بما لا قدرة له عليه أنت بتقول له صلي والصلاة مش فعله أصلا فأنت بتكلفه بحاجة هي ما يقدرش يعملها لأنها مش فعله ليس, ليس له فعل فالأمر والنهي في مذهبك هو تكليف بما لا يطاق حلو بل تكليف بفعل الله يعني تكليف بفعل الله ما هو ربنا الفاعل عند الجبري فبيقول انت بتقول للعبد صلي والصلاة دي هي فعل ربنا فانت بتقول له افعل فعل الله فهمتوا الفكرة؟ فأنت بتكلف العبد أن يفعل أفعال الله ودي أشياء لا قدرة له عليها خلاص مفهومة الحتة دي ولا صعبة؟ هي دي اللي فيها الصعوبة صح؟ إن هو إيه هو التكليف العباد في مذهب الجبرية هو تكليف لهم أن يفعلوا أفعال الله تمام لأن الصلاة والعبادة وكل أنواع التكاليف هي عندهم فعل ربنا سبحانه وتعالى طيب فبيقول له إيه بقى بيقول هنا إيه وكان من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذه البتة اللي هي أف- الأفعال بالظبط زي ما مريم بتقول كده إن لا فائدة من عمل العبد إذا كان أصلا الفاعل هو الله بالظبط كده ده مذهب الجبرية فلذلك أصلا على ماذا سيكون الثواب والعقاب وهو ما عملش حاجة العبد ما عملش حاجة أصلا ده هو الأفعال دي هي فعل ربنا السو- المعاصي وال- والطاعات هي الاثنين هي فعل ربنا عند الجبري طيب انت كيف سيساب وكيف سيعاقب ما فيش اصلا اي معنى للثواب والعقاب لذلك اصلا هو الكتاب اسمه ايه اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والايه والحكمة والتعليل هم بينفوا الحكمة والتعليل بيجعلوا الافعال لا حكمة ولا تعليل لها تمام دول الجبري طيب بيقول ايه بقى بيقول وكان من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذه البتة اللي هي الطاعات أو التكاليف ولا أثر له فيها ملوش أي أثر فيها ولا هو فعله ولا التعدي فعله أساسا وأمره بهذا أمر له بما لا يطاق أنت بتكلفه بالعبادات وهو ما يقدرش يعملها بل أمر له بإيجاد فعل الرب أنت بتقول له افعل الأفعال اللي ربنا هو اللي بيفعلها أصلا وأن الرب تبارك وتعالى أمره بذلك وأجبره على ضده ان الافعال دي ربنا امروا بيها واجبروا على ضدها يعني قال له صلي واجبره على ترك الصلاه اللي هو ما بيصليش يعني امره بترك الزنا واجبره على الزنا اللي هو الإسنا- العاصي الذي زنى لانه مجبر على الفعل وحال بينه وبين ما امره به ومنعه منه وصده عنه ولم يجعل له اليه سبيلا بوجه من الوجوه طبعا وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات هو عين الايه عين سب الله سبحانه وتعالى سب الله سبحانه وتعالى بعدم العدل بالظلم بالجبر يعني قول بالجبر هو سب لله سبحانه وتعالى معايا يا شباب في النقطة دي وهتيجي دلوقتي قال مع قولك أنه لا يحب ولا يحب يعني ربنا عندهم لا بيحب حد ولا حد بيحب وطبعا ده من يعني من أسوأ ال- الوصف بل الله سبحانه وتعالى هو المحبوب سبحانه وتعالى ولا يحب إلا الله ولا يستحق الحب إلا الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة يعني لأن ك- ما من نعمة إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها لك يعني أنت مثلا بتحب ابنك طب ابنك ده مين اللي اداهولك أصلا ربنا يبقى من الأحق بالحب ربنا اللي اداهولك بتحب زوجتك طب ما مين اللي رزقك الزواج أصلا الله سبحانه وتعالى بتحب أمك مين الذي أعطاك نعمة الأم هو الله فالمحبوب على الحقيقة في كل أفعاله هو الله سبحانه وتعالى فأنتوا تنفوا أن الله عز وجل يحب أو يحب وده من أسوأ وأقبح الإيه الصفات وطبعا مناقض لصحيح القرآن مع قولك إنه لا يحب ولا يحب طبعا هم إزاي بيناقضوا صريح القرآن في المحبة وربنا سبحانه وتعالى قد صرح بها أنه يحب المحسنين ولا يحب الظالمين والكلام ده كله هم بيناقضوا الكلام ده إزاي بالتأويل إن هم يفسروا المحبة بتفسيرات غير الإيه غير المحبة اللي إحنا عارفينها فيسموا التأو- المحبة هي الإرادة مثلا عند مذهب الأشعري وطبعا ال- الجبرية هم نفاة أصلا في الحقيقة يعني طبعا يا شباب لو حد مستغرب من الدرس الدرس ده درس عقيدة درس علمي فاللي ما كانش بيحضر معانا الدرس يعني ممكن يبقى مستغرب من المحتوى واخد على الدروس الإيمانية درس الأربع بيكون درس علمي فاللي مش مركز معانا أو مش فاهم ما يشغلش باله يعني هو ده درس علمي ولو هو مش فاهم حاجة ممكن ما يحضرش عادي الموضوع بسيط خالص يعني قال مع قولك إنه لا يحب ولا يحب فلا تألهه القلوب بالمحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه سبحانه وتعالى والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية يعني أصلا التوحيد اللي أنت بتدعي أيها الجبري أن أنت بتثبته بيأتي منين؟ من إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبادة وإثبات العبودية أن العبد عبد يعبد وله فعل آه، مريم بتقول تشبيه محبة العبد بمحبة الرب زي الأشاعرة هم بي... آه بالظبط هم الجبرية أصلا الأشاعرة جبرية الأشاعرة جبرية لكن الجبرية ليسوا أشاعرة فقط الجبرية أوسع من الأشاعرة يعني هم مجموعة من النفاة منهم المعطلة ج- كالجهمية اللي هم بينفوا الصفات كلها ومنهم إيه أقل الطوائف تعطيلا وهم الأشاعرة كل دول جبرية تمام قال والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه محبوبا مودودا تتنافس القلوب في محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه ورفعت حقيقة العبودية بإنكارك كون العبد فاعلا وعابدا ومحبا فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك العبادة أصلا كلها عبارة عن إيه أفعال مجازية عند مين عند الجبري فضاع, فضاع التوحيد بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه خدوا بالكم من الحتة اللي كنت بقولها لكم ايات لا سيما والوصف الذي وصفته به منفر للقلوب عنه حائل بينها وبين محبته يعني أصلا وصف أن ربنا بيجبرك على الفعل ده وصف ينفر العباد عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويجعلهم يكرهوا ما هم عليه لأنه مجبر مش هو المختار ودي مش حقيقة أصلا بل العبد هو الذي اختار ما فعله من الأفعال حائل بينها وبين محبته فإنك وصفته بأنه يأمر عبده بما لا قدرة له على فعله وينهاه عما لا يقدر على تركه بل يأمره بفعله هو سبحانه وينهاه عن فعله هو ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره وفعل لما نهاه بمنزلة عقوبته له على ترك طيرانه في السماء وترك تحويله الجبال عن أماكنها ونقله مياه البحر عن مواضعها وبمنزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره بيقول إن أفعال العباد الاختيارية اللي هي إيه اللي هي الصلاة والزكاة والعبادة دي زيها بالظبط زي إيه لون البشرة والطول والقصر أنت اخترت لونك أو طولك أو الكلام ده كله أنت ما اخترتش كذلك الأفعال الاختيارية عند الجبرية وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم يعصيه طرفة عين وأن حكمته ورحمته لا تمنع من ذلك بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزهه عنه وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة تكليف الأعمى للكتابة والزمن للطيران واحد مشلول بتقول له اطلع طير ده بالظبط تكليف إيه لبدا فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد ونفرته عنه وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر يبقى الجبر بينافي إيه؟ بينافي ثلاث حاجات أول حاجة بينافي التوحيد ليه؟ لأنه ينفي فعل العبد وفعل العبد هو العبادة التي نطالب بتوحيدها لله سبحانه وتعالى مع شباب يبقى ده الإيه؟ الوجه الأول الوجه الثاني أنه, أنه منافي للشرائع إزاي منافي للشرائع لأن الأمر والنهي هو عبث بمن لا يقدر عليه تمام الثالث منافي للخلق والأمر يبقى دول الثلاث حجج اللي رد بيهم السني على الجبري الكلام واضح يا شباب ولا حاسين فيه بصعوبة أنا عارف إن هو صعب في البداية بس المفروض مع الشرح يكون واضح يعني تمام طيب يبقى جميل كويس إنكم فاهمين ومركزين معايا المنافاة الثانية هي منافاة الجبر للشرائع ازاي بقى قال وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا فعل المنهي هو عبث ظاهر يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو أقول لك أمرك إن أنا أصلي أو أمرك إن أنا أفعل كذا أمرك إن أنا منامش أمرك إن أنا آكل أمرك إن أنا أشرب أمرك إن أنا أتكلم هل انت تقدر على هذه الأوامر تقدر تعمل فعلي أنا ده تكليف بما لا يطاق هو عبث هو عبث أصلا أن أنا أمرك بشيء وأنا اللي هفعله تمام هو ده الفكرة قال إيه بقى فأمر ظاهر اللي هو إيه اللي قال وأمر الآمر اللي هو أنا بأمرك أهو لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا فعل منهي هو عبث ظاهر طب إيه الحجة في كده ان هم الجبريه بيقولوا ان ربنا بيامرك بافعاله فبيقول لك صلي والصلاه هي فعل ربنا اصلا بيقول لك لا تزني وان انت تزني ده فعل ربنا عندهم يبقى كل دي افعال الله عندهم فبالتالي هو بيامرك ربنا بيامرك بفعل الله فده نوع من العبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فان متعلق الامر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوصف بطاعة أو معصية أنت خليت العبد ملوش فعل طب ازاي بقى هتخليه طائع أو عاصي وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وإذا كان العبد ملوش أصلا أفعال لا طاعة ولا معصية كيف سيكون هناك ثواب أو عقاب هو, أرضا هو أيضا نوع من العبث وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم حلو كده واضحة طيب يبقى ده المنافاة الثانية المنافاة الأولى منافاته للتوحيد المنافاة الثانية منافاة الجبر للشرائع المنافاة الثالثة هي منافاته للخلق والأمر إزاي بقى بيقول بل ها هنا أمر آخر وهو أن الجبر مناف للخلق كما هو مناف للأمر فإن الله سبحانه وتعالى لما فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد فالعدل سبب وجود الخلق والأمر غايته فهو علته الفاعلية والغائية والجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد يعني إيه؟ يعني بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى يخلق ويأمر بالعدل انت جعلت ما فيش عدل فبالتالي وصفت الله عز وجل بالظلم والعياذ بالله فهو مناف للخلق والأمر تمام قال الجبري الجبري بقى هيرد على إيه على رد السني هي مناظرة بقى قال لقد نطقت أيها السني بعظيم وفهت بكبير فهت يعني تكلمت يعني وناقضت بين متوافقين وخالفت بين متلازمين فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب الشرع والعقل فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثلة فنقول ثم نتبعه بأمثاله فنقول يبقى دي أقوى حجة الجبر هيستدل بيها والحجة دي بقى إيه يعني عايزكم تركزوا معايا فيها لأنها صعبة شوية إزاي الجبر باختصار كده قبل ما نقرأ الكلام بيقول لك والله أنت دلوقتي عندك قدرة ربنا خلق جسمك وأعطاك القدرة على الفعل معايا يا شباب ربنا اداك القدرة القدرة هي الذات إن اداك اداك عضلات اداك إيه يد تبطش بها اداك رجل تمشي بها فدي هي القدرة معايا يا شباب ركزوا معايا ردوا عليا لما اقول لكم واضح قولوا واضح ولا مش واضح يبقى ده الجزء الاول ان ربنا ادى للعباد ايه قدره حلو جميل طيب واداله داعي يعني ايه داعي الداعي ده مش النيه او مش الاراده هي قبل الاراده الداعي ان انت عايز او عندك رغبه في الفعل حلو طيب يبقى دلوقتي انت عندك جسم مخلوق لله سبحانه وتعالى وجات لك رغبه في الفعل تمام ان انت عايز تفعل طاعة او معصية كويس الاثنين دول مخلوقين لله سبحانه وتعالى يبقى جسمك والداعي اللي جالك جوه نفسك ده ميلك للفعل الاثنين دول مخلوقين لله جميل طيب السؤال بقى هنا اللي الجبري بيسأله ودي تقسيمة طبعا عقلية ما أنزل الله بها من سلطان وهي باطلة من البداية بس احنا بايه بنشوف هو حجته ايه وهنرد على الوقت فبيقول ايه بقى بيقول لو وجود القدرة مع وجود الرغبة موجبة للفعل موجبة للفعل يعني أكيد الفعل هيقع عندها يبقى إذا العبد مجبر ليه؟ لأن القدرة دي مخلوقة اللي هو الجسم والرغبة دي ربنا خلق خلقها فيه اللي هي رغبته للفعل فلو الاثنين دول لما بيجتمعوا لابد أن يقع الفعل تمام؟ اللي هو الطاعة والمعصية يبقى إذا هو مجبور ليه مجبور؟ لأن ربنا خلق جسمه وخلق فيه الإيه؟ وخلق فيه الداعي والقدرة مع الداعي هي موجبة للفعل فبالتالي العبد مجبور هي أصلا مش موجبة ولا حاجة بس هو بيقول لك ده الافتراض الأول يعني تمام أيوة أنت ممكن يبقى عندك القدرة ونفسك تعمل طاعة وما بتعملهاش أو نفسك تعمل معصية وما بتعملهاش فهي مش موجبة ولا حاجة بس هو بيفترض بيقول لك الافتراض الأول لو هي موجبة يبقى العبد مجبور مجبور ليه؟ لأن جسمه مخلوق والرغبة مخلوقة وطالما الاثنين مخلوقين يبقى هو مجبور ده الحجة الأولى طيب الاحتمال الثاني انها غير موجبه يعني اذا الانسان عنده جسم اهوت وعنده قدره وعنده رغبه بس هذه ليست موجبه للفعل امال ايه اللي بيوجب الفعل وجود مرجح خارجي ايه المرجح الخارجي بقى اللي هو احنا بنقول عليه توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد انه يفعل الطاعه او صرفه او تركه وخذلانه انه يفعل المعصيه ففي مرجح خارجي كويس طيب اذا كان في مرجح ده الاحتمال الثاني اه يبقى اذا المرجح الخارجي ده من الله اللي هو التوفيق يبقى اذا القدره مخلوق لله الرغبه مخلوق لله والمرجح الخارجي اصلا هو توفيق الله يبقى في الحاله دي برضو العبد ايه العبد عنده مضطر للفعل يبقى مجبر عليه ودي الحجه الثانيه طيب الاحتمال الثالث عنده ان في قدره ورغبه ومفيش مرجح خارجي ان بيترجح لوحده كده بلا فاعل وده يبقى اثبات للاثر دون مؤثر وهذا محال عقلا يعني لابد من مرجح خارجي كويس يبقى دي التقسيمه اللي ايه اللي الجبري بيستدل بيها ودي اقوى حجه عندهم وطبعا كلام فارغ اصلا كله يعني زي ما هنشوف دلوقتي يبقى الحجج بتقول ايه بقى حجه الجبري بيقول والله في ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان قدره زائد رغبه بيساوي فعل تمام والقدره مخلوق لله والرغبه مخلوق لله يبقى اذا الفعل ايه العبد مجبر عليه الاحتمال الثاني ان في قدره زائد رغبه زائد مرجح خارجي انها مش موجبه فبالتالي لازم مرجح خارجي والمرجح خارجي ده لو توفيق الله للعبد كويس يبقى هو فعل الله ايضا يبقى العبد مجبر الاحتمال الثالث ان في قدره ورغبه وبدون مرجح خارجي هي مش موجبه وبدون مرجح خارجي بيقع الفعل وده اثبات للاثر دون مؤثر وده قول باطل طبعا عقلا واحنا كمان ما بنثبتوش متفقين معاه في الثالثه دي بس مختلفين معاه في الاثنين الاولين ازاي نرجع نقول المثال اللي احنا دايما بنحاكم العقول اليه تمام او لا احنا كل ده ما قراناش ما لسه ما قراناش اللي في الكتاب انا بس بفهمكم الحجه وبفهمكم الرد عليها طيب ايه اللي رد عليها بمنتهى البساطه هي الحجه اللي احنا كل شويه بنذكرها وكل شويه بنذكرها في القضاء والقدر دلوقتي وجود القدره والرغبه زي وجود الاب والام والولد وجود القدره والرغبه والفعل زي الاب والام والولد هل وجود الاب والام موجب لوجود الولد يعني لو واحد واحده اتجوزوا اكيد هيخلفوا ولا ممكن يتجوزوا وما يخلفوش ممكن يتجوزوا وما يخلفوش صح ممكن يبقى عندها هو سبب هو عنده سبب مانع عنده عقم عندها عقم وممكن ميبقاش في اي سبب اصلا للعقم بس هما الاثنين ما ينفعوش لبعض يتجوزوا وما يخلفوش وحصلت كتير وعارفينها طبيا يعني ان واحد واحده الاثنين سلام تماما وما بيخلفوش برضه صح كل ده معلومه ومشاهد يبقى اذا وجود الاب والام ليس موجب لوجود الولد صح كده طيب يبقى ليس موجب طيب يبقى لازم مرجح خارجي وهو توفيق الله عز وجل ان ربنا يرزقهم الولد صح طب اب وام وتوفيق الله اللي هو المرجح الخارجي ادى لوجود الولد صح كده هل بقى الاب والام خلقوا الفعل ولا هم مجرد سبب في وجوده الله خالق الثلاثه الله خالق الاب والام وخالق الولد الله خالق الثلاثة وهم مجرد سبب فهل السؤال الأول هل هل هم خلقوا الفعل هل الأب والأم خلقوا الولد لا ما خلقوهوش طب هم مش مسؤولين عنه لا مسؤولين عنه وهم سبب في وجوده طب هل معنى ان هم سبب ان هم اللي خلقوه لا في فرق اي عاقل يفهمه ان هم سبب وفي نفس الوقت مش هم اللي ايه اللي خلقوه وهو ده اللي ايه الشيء الجبريه مش قادرين يفهموه ان هم سبب وفي نفس الوقت ايه لم يخلقوه هم بيقول لا طالما قلت ان هو سبب وهم خالقين ويبدا يرد الردود بتاعه القدريه ان العبد هو خالق الفعل وده هنشوفه في كل الحجج الجايه ده هو بيرد على القدريه مش علينا احنا اصلا لان احنا ما بنقولش ان ربنا ان العبد هو خالق الفعل نقول ربنا هو خالق الفعل طيب يبقى اذا بيقول ان قدره ورغبه حاجه من الاثنين الحجه الاولى ان هي موجبه بنقول ليست موجبه اذا كانت موجبه يبقى العبد ايه يبقى العبد مضطر للفعل وبالتالي هو ايه مجبور ودي الحجه دي باطله الحجة الثانية ودي بقى اللي بنناقشوا فيها بتاعت أب وأم زائد رزق من الله سبحانه وتعالى هي إيه؟ هي قدرة ورغبة زائد مرجح خارجي. هو بيقول في هذه الحالة كون المرجح خارجي من الله يبقى إذا العبد مجبور، بيقول لا المرجح الخارجي اللي هو التيسير والتوفيق والكلام ده كله لا يجعل العبد مجبورا ولكن يجعله مختارا مريدا لفعله والله عز وجل هو الذي يسره لهذا الفعل زي الأب والأم والولد سبب في وجود الفعل كذلك العبد هو سبب في وجود فعله هو الذي يفعل وإرادته دي هي سبب للفعل وعشان كده هو محاسب تمام يا شباب وضحت الفكرة أنا أظن الفكرة واضحة الشبهة والرد عليها تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي هو بيقوله بقى بيقول بقى إيه فنقول هيبدا يقول الكلام بقى الاحتمالات اللي انا قلتها لكم الاحتمال الاول يقول صدور الفعل عند حصول القدره والداعي اما ان يكون واجبا او لا يكون واجبا فان كان واجبا كان الف... كان فعل العبد اضطراريا وذلك عين الجبر يبقى ده الايه الاحتمال الاول لان حصول القدره والداعي ليس للعبد والا لازم التسلسل وهو ظاهر يعني بيقول لك القدره والداعي مش العبد اللي خلقهم ربنا اللي خلقهم فيه والا لازم التسلسل اللي هو بقى كل اثر له سبب والسبب له وكذا لازم نصل الى ايه الى شيء ربنا الذي خلقه والله عز وجل ايه خالق وليس بمخلوق تمام وده باطل صح كده وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعا فكان الجبر لازما لا محالة وإنه أصلا الاحتمال ده من البداية إحنا ما بنقولوش ما بنقولش إن أصلا الإيه القدرة والدعي موجبة للفعل الكلام ده احنا ما بنقولوش أساسا وإما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا فإما الاحتمال الأول بقى أن يتوقف على أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح أو لا يتوقف فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول مرجح واجبا إن لما ربنا وفقه اللي هو المرجح الخارجي بقى الفعل واجب على الإيه على العبد مش واجب ولا حاجة وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل وإن كان واجبا كان اضطراريا وهو عين الجبر يبقى دي بيثبت إيه إن المرجح هو سبب الفعل فبالتالي الإيه العبد مجبور وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال يبقى حالة ان ايه حصل بدون مرجح ده محال لانه اثبات الاثر دون مؤثر واحنا موافقينه في الحتة دي ان ما فيش اثر بيقع دون مؤثر فان قلت المرجح هو ارادة العبد قلت لك إرادة العبد حادثة والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها ويلزم التسلسل طبعا احنا ما بنقولش ان المرجح هو إرادة العبد المرجح هو ايه توثيق الله للعبد قال السني هذا أحد سهم في كنانتك بيستهزأ بيه يعني بيقول له ده يعني أقوى حاجة عندك طب تعالى بقى وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل مع عوجه يعني ملوش نصل ولا ريش مع عوجه وكمان معوج وعدم استقامته وأنا أستفسرك هيبدأ بقى يقول له تعالى بقى نرد واحدة واحدة وأنا أستفسرك عما في هذه الحجة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل وأبين لك فساده بيقول له والله الأول هنبدأ إيه نفصل الحجة واحدة واحدة ونفهمها ونرد عليها قال فما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر بيقول له لو انت انت بتقول لو العبد جسمه اللي هو القدرة مخلوقة والداعي مخلوق فبالتالي هو مضطر وكان الفعل واجبا بيقول له انت تقصد ان الفعل الواجب ده زي حركة المرتعش يعني انا مثلا لما واحد مثلا جاله برد فايده بتترعش هو مش قادر يسيطر عليها ايده بتترعش غصب عنه او حركة الامعاء او واحد رميته من على جبل فبيقع الحركات دهيت تقصد ان فعل واجب يعني مثلها مثل العبد الصلاة والزنا والافعال دي زيها زي حركة المرتعش واللي بيترمى من جبل انت عايز تقول دي زي دي هو في الحقيقة الجبر بيقول اه بيقول دي زي دي هنقول لا دي عمرها ما تكون زي دي دي افعال اختيارية ودي افعال اضطرارية هنشوفها وهيقول له ايه بقى قال تعني به أن يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه أم تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول أن صلاة العبد وصيامه زيها زي حركة المرتعش واللي بترمى من إيه من جبل كذبتك العقول والفطر والحس والعيان يعني لو انت بتقول القول الاول ده فالناس كلها هتكذبك لان معروف جدا واي انسان يعلم من نفسه اضطرارا ان في فرق بين حركة الامعاء وحركة الايد اما بترفع ايدك وتنزلها دلوقتي ليه انت عارف اكيد انها مختلفة عن دقات القلب اللي انت ما بتسيطرش عليها واكم من الناس يعني مثلا يحصل عنده تسارع في ضربات القلب كويس اللي هي اختلال في الخفقان يعني ومش عارف يسيطر عليه يوقفه ده مرض اصلا بيجي لبعض الناس وبعض الناس يحصل لهم ايه العكس تباطؤ في ضربات القلب وهو مش عارف يسرعها بعض الناس يجي له مثلا وقوف في حركة الأمعاء شلل في حركة الأمعاء وبالتالي يحصل له انسداد معوي ومش عارف يخليها تتحرك كل دي أمراض موجودة فهو عارف ان الحركات دي هو لا يسيطر عليها بخلاف حركة ايده للإنسان الطبيعي بيرفع يرفع ايده ينزل ايده ويعرف يعمل الكلام ده فهو عارف ان في فرق بين الحركات الاختيارية والحركات الايه الاضطرارية واضحة دي يا شباب يبقى بيقول لو انت تقصد انها موجبة بمعنى ان الحركات الإرادية دي هتجعلها زيها زي الاضطرارية كذبتك العقول والفطر والحس والعيان واضحة دي فإن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه واحد طلع الجبل على رجليه واحد تاني مرمي من فوق الجبل هل الاثنين حركتهم واحدة ولا ده حركته اختيارية اللي طالع والتاني حركته اضطرارية اللي هو مرمي واضحة صح؟ وبين حركة المرتعش وحركة المصفق واحد ايديه بترتعش عمالة ترتعش وواحد بيسفق بيسقف يعني مصفق فالاثنين اكيد حركتهم مختلفة ده مختار وده ايه مضطر وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي دي بقى اللي هي أفعال التكليفية واحد بيعمل طاعة والتاني بيعمل معصية في فرق بينهم وبين إيه وبين حركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض واحد تاني مربوط وجرينه على الأرض في فرق بين إيه بين حركة هذا وهذا تمام فمن سوى بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه ده واحد بقى ما عندوش عقل ومش هنتكلم معاه أصلا خلص الموضوع يبقى ايه دي الاحتمال الأول قال وإن أردت المعنى الثاني وهو كان الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي فهذا المعنى حق ويكون حقيقة ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود وهذا لا فائدة فيه وكونه لازما وواجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد مرادا له مقدورا له غير مكره غير مكره عليه ولا مجبور فهذا الواجب واللزوم لا ينافي الاختيار يبقى ايه هو بيقول ان هذه الحالة اللي هو وجود آه، إرادة العبد مع قدرة العبد موجبة لوقوع الفعل والحقيقة انها مش موجبة ولا حاجة ده مش صحيح هي الحقيقة انها ليست موجبة ليه لأن كما تعلمون انت ممكن تبقى نفسك تعمل طاعة او ناوي تعمل طاعة ولا تيسر لك وممكن تبقى عايز تعمل معصية ولا برضه تيسر لك فانت وابن القيم على فكرة لسه يعني هيقول الكلام ده بالتفصيل تماما في الباب ده هيرد عليه بما لا يدع شبهة بس هو بعض الاماكن بتبقى فيها كلام مجمل كده مش يعني موضوع انها موجبة دي ابن القيم قالها في اكثر من موقع تو- توهم انها موجبة يعني ان قدرة العبد وإرادة العبد موجبة للفعل وبيقولها كده بيصرح بيها انها موجبة لكن لما هتيجي في اخر الفصل اللي احنا فيه ده الباب ده اللي احنا فيه ده هيصرح تماما انها ليست موجبة ولكنها جزء سبب وهتيجي الوقت معانا دلوقتي هيقولها بالتفصيل ان قدرة العبد مع إرادة العبد هي سبب فقط لوقوع الفعل بل جزء سبب مصطفى بيقول يعني الجبر بيقول إن أفعالي مثل الصيام والصلاة أنا مجبر عليها ولكن يمكنني ألا أفعلها وهو يقول إن لم تفعلها فأنت مجبور أيضا هو الجبري اللي بيقول كده مش احنا اللي بنقول الجبري بيقول ايه بيقول ان افعال الصيام والصلاه انت مجبر عليها ولا يمكنك الا تفعلها وبيقول ان لم تفعلها فانت مجبور لا هو بيقول ان لم تفعلها فانت مجبور على ان لم تفعلها يعني هو انت مجبور على ايه على اللي حصل ده كلام الجبري فانت اذا فعلت الطاعه انت مجبور على الطاعه واذا لم تفعل الطاعه الطاعه فانت مجبور على ان لم تفعلها ده كلام الجبري فالجبري بيقول ان العبد مجبور على افعاله ما بيختارش حاجه وط- طبعا هو قول باطل ومش محتاج الكلام الكتير اللي احنا هنقول ده بس هو ابن القيم بيجيب ادلتهم وبيرد عليها عشان لو جبري بيقرا الكلام وعنده الحجج دي يعرف ايه الرد عليها يعني. لكن احنا مش محتاجين الكلام ده اصلا طيب بيقول ايه بقى بيقول وكونه لازما واجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد مرادا له مقدورا له غير مكره عليه ولا مجبور فهذا الواجب واللزوم لا ينافي الاختيار ثم نقول بيرد عليه بقى بالتفصيل أكتر لو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله إزاي؟ ما هو بت... أنت بتقول إن العبد عشان عنده قدرة وعنده إرادة بها يقع الفعل فالعبد مجبور على الفعل دي حجة الجبري فهنقول له لو طبقنا الكلام ده في حق الله سبحانه وتعالى هتجد ان ربنا ايضا بمنطقك انت احنا ما بنقولش الكلام ده بس بمنطقك انت ربنا مجبور على افعاله ليه لان ربنا له قدره وله اراده بها يقع الفعل فبالتالي لو طبقنا نفس القاعده ان قدره زائد اراده يبقى مجبور يبقى ربنا تعالى الله عن ذلك مجبور على الفعل ايضا واضح يا شباب فبيقولوا لو طبقنا الكلام ده في حق الله يبقى انت هيلزمك ان انت تقول ربنا مجبور ثم نقول لو صحت هذه الحجة لازم أن يكون الرب سبحانه وتعالى مضطرا على أفعاله مجبورا عليها بعين ما ذكرت من مقدماتها فأنه سبحانه وتعالى يفعل بقدرته ومشيئته وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناع عند عدمها ثابت في حقه سبحانه وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وبيقول له على فكرة مش أنا اللي بقول الكلام ده مين اللي بيقول الكلام ده بيقول له أصحابك الناس اللي هي إيه موافقك في المذهب معاك الجبرية قالوا إن فعلا الحجة دي من لوازمها ان احنا قلنا ربنا مجبور بس هنقول في فرق فعمالين بيدوروا للاشكال ده على حل فبدا كل واحد منهم يطلع بايه برد على هذا الاشكال فقال ابن الخطيب وقيب ذكر هذه الشبهه ده طبعا ايه دي الاجابات اللي هم هيجيبوا عليها بشبهه ان ربنا مجبور على الافعال والعياذ بالله وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئا فقال ابن الخطيب وقيب ذكر هذه الشبهة فإن قلت هذا ينافي كونه فاعلا مختارا قلت الفرق بين إرادة العبد محدثة الفرق أن إرادة العبد محدثة يعني بيقول لك الفرق إيه إن إرادة العبد مخلوقة وإرادة ربنا مش مخلوقة فبالتالي إيه العبد مجبور وربنا مش مجبور دي الرد اللي قاله ابن الخطيب قلت الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل وإرادة الباري قديمة يعني قديمة يعني مش مخلوقة يعني فلم تفتقر إلى إرادة أخرى ورد هذا الفرق صاحب التحصيل يبقى ده الرد الأول بتاع مين؟ بتاع ابن الخطيب ابن الخطيب قال الفرق بين إن العبد مجبور وربنا مش مجبور ليه؟ لأن العبد إرادته مخلوقة فهو مجبور وربنا إرادته ليست مخلوقة فليس مجبور يبقى ده الرد الأول الرد الثاني اللي هو رد هذا الفرق صاحب التحصيل فقال و ولقائل أن يقول هذا لا يدفع التقسيم المذكور قلت فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد وكون إرادة رب تبارك وتعالى قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد صاحب التحصيل بيقول إيه؟ بيقول الفرق إن تقول ده إرادة العبد مخلوقة فهو مجبور وإرادة العبد ليس وإرادة ربنا ليست مخلوقة فهو ليس مجبور ده لا يمنع هذا التقسيم لأن التقسيم تقسيم عقلي مش تقسيم إيه إيه المخلوق وإيه المقصود فإن عند تعلق المراد يلزم وقوعها وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعها وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه وتعالى عن كونه فاعلا مختارا يبقى إذا صاحب التحصيل بيقول له حتى الرد اللي فات ده ما ينفعش سيبك بالفات بقى يقول ثم نقول هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا ابن القيم اللي بيرد عليه بقى بيقول له كون العبد له إرادة وبها يقع الفعل هذا لا يسمى جبرا ولا اضطرارا فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل يعني معنى الجبر إيه؟ إن حد من بره جبرك إنك تعمل حاجة ما كنتش عايز تعملها طب لما أنت فعلت الفعل باختيارك هيبقى جبر إزاي؟ ده منافي أصلا لمعنى الجبر إنك أنت مختار ولك إرادة مفهوم يا شباب الرد ده؟ ثم نقول هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره والرب تبارك وتعالى هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد فلا يسمى ذلك جبرا لا لغة ولا عقلا ولا شرعا ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل عندك لم يقع بهما بيقول له طب تعالى بقى نرجع خطوة لورا انت بتقول قدرة زائد, زائد إرادة يساوي فعل طب انت أصلا ما عندكش حاجة اسمها إرادة فانت ازاي بتحتج بوجود إرادة العبد على أنه مجبور وانت أصلا بتنفي الإرادة من الأصل واضح يا شباب الحجة دي ولا سرحتوا مني واضح كله واضح انا حاسس ان في ناس نامت مني كده او وقعت في الطريق طيب انا عارف ان هي كلام صعب وحجج كلاميه ملهاش لازمه بس احنا بنفهم الناس دي بتقول ايه وبنرد على لذلك انا من اول الباب ده الباب اللي هو المناظره دي قلت لكل يفهم حاجه يفهمها واللي ما يفهمش يكبر دماغه ويعديها خالص لان دي اشياء لا نتعبد لله بايه بفهمها يعني ما تعبدش الله بفهم الحجج الكلاميه دي وان هي دي ال... احنا بس ب... ده نوع من انواع رد الشبهات يعني يعني الاصل وزي ما انتوا اللي حضر منكم معانا دورات العقيده الماضيه بنقول دايما ان في فرق بين الغذاء والدواء الغذاء هو العقيده الصحيحه والدواء ده هو ما يض... انت عارفين تاخد مضاد حيوي ما فيش حد بيعيش على المضاد الحيوي المضاد الحيوي ده هو بناخده عند الضروره عند الحاجه عشان يموت البكتيريا رد الشبهات ده هو الايه هو المضاد الحيوي فما فيش حد بيعيش عليه فاللي مش فاهمه عادي انت مش ما يلزمكش انك تاخد مضاد حيوي كل يوم انت بتاخده فقط عند ايه عند المرض واحنا الحمد لله ربنا معافينا من هذه الامراض الكلاميه والشبهه الكلاميه فمش محتاجين ناخد مضاد الحيوي تمام احنا بنتفرج بس بنفهم الناس بتقول ايه اللي مش عايز يقراها ما يقراهاش واللي عايز يعدي الباب ده خالص يعديه مفيش مشكله خالص تمام قال ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل عندك لم يقع بهما ولا هو فعل للعبد بوجه وأصلا أنت عندك بتقول العبد لا يفعل ربنا هو الذي يفعل وإنما هو, هو عين فعل الله وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه ولا هناك ترجيح له عند وجودهما يقول الحجة بتاعتك دي كلها باطلة ليه لا انت اصلا لا بتقول ان العبد فعل ولا بتقول ان العبد اراده ولا بتقول ان هناك ان هناك ايه مرجح كل دي حاجات انت اصلا بتنفيها انت كجبري بتنفيها فانت ازاي بتحتاج بيها اصلا ولا هناك ترجيح له عند وجودهما ولا عدم ترجيح عند عدمهما بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمها فالفعل عندك عين فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر فالفعل للرب حقيقة عندك فإن كان واجبا بقدرته ومشيئته وذلك عين الجبر لزمك أن يكون الرب تبارك وتعالى مجبورا على أفعاله وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه قال السني وقد أجابك بكمل بقى وقد أجابك إخوانك من القدرية إخوانه في البدعة يعني الاثنين مبتدعين القدرية والإيه والجبرية وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى هيبدأ يقول إيه حجج الإيه القدرية في الرد على الجبرية طبعا كلام مش عايزكم تقروا أصلا هقوله لكم بسرعة واللي فهم حاجة يفهمها واللي ما يفهمهاش إيه ما يفهمهاش واللي عايزني أعيد حاجة هعيدها مفيش أي مشكلة قال السني وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى فقال أبو هاشم وأصحابه لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل يكتفي في فعله مجرد قدرته قالوا فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب عندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها فكيف يؤثر الداعي في الفعل يعني أنت أصلا ما عندكش إيه ما عندكش إن في إرادة للعبد ولا فعل للعبد ولا بها يقع الفعل فأنت إزاي بتحتج هذه الحجة فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة وغايتها إلزام خصومك بها على أصولهم يعني أنت من الآخر الحجة دي على أصولك أنت باطلة بس آخر ما يقبل به هذا الكلام أنك أنت بتاخدنا على قد عقلنا يعني بتحتج بينا بإيه بحجتنا احنا قال أبو الحسين البصري وأصحابه يتوقف الفعل على الداعي ثم قال أبو الحسين إذا تجرد الداعي وجب وقوع الفعل ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا طبعا دول إيه دول القدرية بيقولوا إن العبد له قدرة وله إرادة بها يقع الفعل وإيه وهو مختار وده احنا موافقينهم في النقطة دي بس احنا بنقول بنخالفهم في إيه في إن العبد هو الذي يخلق الفعل احنا نقول العبد هو الذي اختار الفعل والله هو الذي خلقه قال محمد الخوارزمي صاحبه لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب بل يكون وجوده أولى يعني بيقول لك أن الإرادة ما بتجعلش العبد ما بتجعلش الفعل واجب لكن بتجعله إيه وجوده أولى يعني بترجح الوجود قالوا فنجيبك عن هذه الشبهة على رأيين جميعا أما على رأي أبي هاشم فنقول صدور إحدى الحركتين عن دون الأخرى لا يحتاج إلى مرجح بل هو من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه قالوا ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن الترك بالضد مع غير مرجح يعني إيه؟ يعني المخلوق يقدر يعمل حاجة ويقدر يترك ضدها فمثلا يرفع ايده يبقى اذا حركة اليد دي هي ضد السكون حركة ضد السكون فانت اخترت الحركة وتركت الضد اللي هو السكون دون مرجح انت اللي اخترته بنفسك كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع وإرادة فإن قلتم بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي كان ذلك مكابرة قلت وأصحاب هذا القول يقولون إن القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل يعني إيه تعريف القادر أصلا هو اللي يقدر يفعل مع قدرته ألا يفعل وإلا كان مجبورا وأصحاب القول الأول يقولون بل يفعل مع وجوب أن يفعل ومحمد الخوارزمي توسط بين المذهبين وقال بل يفعل مع أولوية أن يفعل ولا ينتهي ترجيعه إلى حد الوجوب فالأقوال خمسة أحدها أن الفعل موقوف على الداعي فإذا انضمت القدرة إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين وهذا قول جمهور العقلاء ولم يصنع ابن الخطيب شيئا في نسبته إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزل والثاني أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد وهذا قول من يقول إن قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد وهذا قول أبي إسحاق واختيار الجويني في النظامية الثالث قول من يقول يجب بقدرة الله فقط وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر ده طبعا قول الجبرية ثم اختلف فقال القاضي كونه فعلا واقع, واقع كونه فعلا واقع بقدرة الله وكونه صلاة أو حجا يعني بيقول لك إيه بيقول لك إن العبد يفعل دي بقدرة الله وصفة الفعل طاعة ولا معصية دي من فعل اختيار العبد يعني ايه يعني الفعل نفسه ده انه يقع فعل ده مشيئة الله سبحانه وتعالى ان الفعل يقع ومشيئة العبد هي النية اللي تخليه طاعة أو معصية ده قول الجويني وده اللي حاول يتوسط بيه بين مذهب أهل السنة ومذهب الايه الجبرية فقال القاضي كونه فعلا واقع بقدرة الله وكونه صلاة أو حجا أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل إن هو نوى أنها تكون طاعة أو معصية وقال الأشعري أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا الرابع قول من يقول لا يجب الفعل من القادر البتة بل القادر هو الذي يفعل مع جواز ألا يفعل فلا ينتهي فعل القادر المختار إلى الوجوب أصلا وهذا قول أبي هاشم وأصحابه الخامس أن يكون الداعي أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع يعني لما تنوي تعمل الفعل يبقى الفعل أولى مش واجب ولا حاجة ولا ينتهي إلى حد الوجوب وهذا قول الخوارزمي وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي وسلم أن الداعي مخلوق لله وقال إن العبد مستقل بإيجاد فعله وقال والعلم بذلك ضروري قال ابن الخطيب وهذا غلو منه في القدر وقوله إنه يتوقف على الداعي والداعي خلق, خلق لله غلو في الجبر فجمع بين القدر والجبر مع غلو فيهما ولم ينصفه فليس ما ذهب إليه غلوا في القدر ولا الجبر ولا جبر فإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرا فضلا أن يكون غلوا فيه وكون العبد, وكون العبد محدثا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس قولا بمذهب القدرية فضلا عن كونه غلوا فيه كده خلصنا نص الايه الباب التاسع عشر اللي هو نص المناظرة وخلص الساعة تقريبا فهنتوقف هنا انا كنت عايز اطول اكتر من كده بس حاسس ان الكلام صعب وهيبقى مش مفهوم لو طولنا اكتر من كده فهنتوقف هنا وان شاء الله المره الجايه نبدا عند هذا الفصل هو صفحه 464 ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء بعد رمضان ان شاء الله ونخلص هذا الكتاب او المجلد الاول ان شاء الله حد عنده سؤال يا شباب او حد فاهم حاجه ايوه اللي عنده سؤال يقول طب كويس ده في اسئله كتير اهو انا كنت متوقع ان محدش هيسال حاجه النهارده بس كويس ان انتوا تسالوا لان اللي بيسال بيبقى فاهم يعني او عايز يفهم اكتر ودي حاجه حلوه اختنا مريم بتسال على المحاضرات اللي فاتت هل هم 18 لا هم مش 18 هو النهارده اللقاء الخمسه او ال 36 ففي 36 محاضره او 35 محاضره فاتت كان نفسنا نخلص المجلد قبل رمضان عادي هو تقسيم المجلد ده مش مش حاجه يعني هو ده الدار اللي بتطبع عملته مجلدين يعني فاعتبروا ان الباب التاسع عشر ده اتطبع في المجلد الثاني عادي ما تشغلوش بالكم يعني ما هوش تقسيم شرعي يعني ينبني عليه فضل ولا اي شيء يعني طبعا اللي هيسمع المحاضرات اللي فاتت هي اسهل من دي بكتير يعني المحاضرات اللي هي الاولى اسهل من دي بكتير يعني ام عبد الله بتقول هو هيبقى في اختبار والله دي نقطة احنا اختلفنا فيها يعني تشاورنا في فريق العمل حول هذه النقطة هل نعمل اختبار ولا في اقتراح تاني انا اللي اقترحته ان احنا نعمل تلخيص للكتاب يعني تلخيص للكتاب احنا دلوقتي 19 باب حلو فقلنا ان احنا ننتدب 19 مجموعة او 19 فرد ايا كان يعني كل واحد يلخص باب من ابواب الكتاب وده يبقى عمل هتستفاد منه في المذاكرة ده رقم واحد وهتبقى واخد باب واحد مش الكتاب كله فهيبقى سهل نعمله بسرعة يعني ندي مثلا اسبوعين شهر اللي هو بعد رمضان شوال مثلا كل واحد ياخد باب يلخصه تمام او كل مجموعة تاخد باب تلخصه الباب ده هيبقى اولا ذاكروه كويس جدا رقم اتنين الناس هتنتفع من تلخيص بعضها يعني كل واحد هيقرأ وهيطلع تلخيص الناس التانية فهيسهل عليه مذاكرة الابواب التانية تمام رقم ثلاثة لو الابواب دي والتلخيص دي عجبتنا جدا ولقيناها لاقت القبول ممكن نعملها في شكل فيديوهات مثلا صغيره مختصره وهينتفع بيها ناس كتير من طلبه العلم بعدنا ان شاء الله مش هيبقى نفع قاصر علينا احنا هيبقى نفع متعدي لكل ايه الناس اللي هتقرا كتاب بعدنا ان شاء الله فده كان اقتراحي وما زلنا في ايه في هذا الامر مترددين فيه ناس بت مع هذا الراي وناس مع هذا الراي وكنا لسه هنطرح عليكم الامر ده كاستفتاء يعني هي طبعا اختنا ايه بتقول ممكن نعمله كتاب مختصر ده طبعا طموح عالي جدا أه وجميل الطموح حلو مفيش كلام يعني بس أه يعني انه يرقى انه يبقى كتاب ده موضوع محتاج جهد كبير يعني احنا بس بنقول حتى يبقى فيديوهات مختصره الناس اللي بعدين هتسمعها يعني مثلا ممكن نعمل التلخيص دي ممكن اسجلها انا بصوتي بعد كده كمختصرات او ننزلها مثلا في شكل انفوجراف مكتوب شكل مثلا تشجير كويس لكل باب مثلا تشجير كده في شكل دقيقتين اللي عايز يقرا المختصر يقوم يسمع الفيديو او يقرا الفيديو او ننزلها حتى PDF بعد كده مش مشكله كل الحاجات دي ايه اقتراحات وارده يعني بحيث يبقى سهل للناس اللي هتذاكر معانا بعد كده او اللي هتسمع التسجيلات بعد كده او اللي هيذاكر حتى لوحده الكتاب يبقى الحاجات دي ميسره له تمام طيب ام عبد الله بتسال لو عايز ابدا دروس دينيه مع الاطفال من سن خمس سنوات تبدا بايه ولو في كتب تنصحني بيها الحقيقه انا مش متخصص تماما في موضوع الاطفال ده لكن في ناس متخصصه زي الاستاذ احمد الامام هو مدرس تربيه دينيه في سن الاطفال وهو متخصص في الجانب ده جدا ممكن تتواصلوا معاه هو الجانب ده هو مبدع فيه ما شاء الله يعني اسمه احمد الامام اكونته على الفيس كده ممكن تبحثوا عنه وهتوصلوا له يعني في كتب اه انا ما اعرفش الكتب دي انا ما, ما قراتهاش ما اعرفش كتب الاطفال الحقيقه ما عنديش عليها اطلاع كبير يعني امم مريم بتقول درست فقه بس فيه اختلافات كتير في الأحكام وبتوه أعمل إيه؟ طيب شوفي يا مريم آه عندي ليكي ردين يعني الرد الأول بالنسبة لطلب العلم وطريقة الدراسة فخطأ كبير إن الطالب يبدأ يدرس الاختلاف يعني خطأ كبير إن أنا أبدأ أدرس فقه مقارن أو فيه خلافات مذهبية في بداية الطلب الأول أدرس مذهب واحد فقط كويس وافهمه كويس وافهم طريقه الاستدلال بتاعته وبعد كده ادرس الاختلافات يبقى انا عندي ايه حاجه ثابته فهمتها وتعبدت الله بيها وبعدين ادرس الاختلافات في هذه المذاهب وليه اختلفوا والكلام ده كله يبقى دي رقم واحد اللي هو ازاي ادرس فما ينفعش ان انا ادرس اختلافات مذهبيه وانا لسه ما درستش مذهب واحد او مذهب راجح او ايا كانت الطريقه اللي درست بيها فدي غلط ما غلط منهجي في الدراسه نفسه ممكن الاكاديميه اللي انت بتتكلمي عنها دي انتوا هو اصلا هم عاملين ده مستوى تاني مثلا وانت لابد قبله مستوى اول تكوني درستيه يعني. حلو طيب ده رقم واحد رقم اتنين اختلاف الاختلاف الفقهي هو من اجمل واعظم ابواب الشريعه وده ان شاء الله في دوره هنعملها بعد رمضان اسمها اختلاف اسباب اختلاف العلماء وكيفية التعامل معهم هندرس فيها كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام الكتاب فكرته ان هو بيجيب الاختلافات الفقهية بين العلماء الكبار أو حتى بعض الصحابة الذين خالفوا بعض الأقوال الراجحة تمام وليه هم خالفوها يعني خالفوا مثلا دليل من السنة ليه هم خالفوا هذا الدليل يعني سيدنا عمر مثلا فعل في قضية بما يخالف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ليه سيدنا عمر خالف الحديث أكيد كان لا يتعمد ذلك يبقى في احتمالات الاحتمال الأول أنه لم يسمع بهذا الحديث كويس الاحتمال الثاني أنه سمعه ثم نساه الاحتمال الثالث أنه فاهم وهو على غير مراده كل الاحتمالات وبيجيب أمثلة من الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة يعني مش جايب أي حد ده جايب ناس احنا متفقين على إمامتهم وعلمهم بالدين وجايب أنهم أحيانا قد يخطئوا وهذا الخطأ له مبرر مش معنى أنه أخطأ أن هو نسقطه بهذا الخطأ لا ده بالعكس هو إمام متبع وصحابي جليل وليس معنى أنه صحابي جليل وإمام متبع أننا نتبعه في الخطأ الذي أخطأ فيه واضح يا شباب فهو جايب بقى الموضوع ده بالتفصيل بأسباب كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جدا في الكتاب وإن شاء الله هيكون لنا معه لقاء أو دورة هتكون تقريبا في عشر لقاءات بعد رمضان إن شاء الله مصطفى بيقول كيف أوفق بين دراستي وحفظ القرآن وأيضا أدرس في معهد ديني والعلم أنا أدرس في الطب الموضوع بسيط جدا الوقت اللي أنت غيرك أو أنت قبل الالتزام كنت بتضيعه في اللعب والتهريج والخروج والكلام ده انفقه في حفظ القرآن وطلب العلم بس ده كل الموضوع يعني الطلبة المتفوقين في طب مثلا هل هم ما بيخرجوش ما بيقعدوش على قهوة ما بيلعبوش بلاي ستيشن ما بيكلموش أصحابهم ما الكلام الفارغ ما بيتفرجوش على مسلسلات وافلام الكلام الفارغ اللي هم بيضيعوا فيه وقتهم ده ضيعوا انت في ايه في طلب العلم آية بتقول في معاهد متخصصة في فقه حنبلي وكذا ومن الحاجات المبسطة اللي بتدرس على المذهب واحد كبداية معهد ويعلمكم تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المنعم آه معهد ويعلمكم أصلا أنا كنت بدي في عقيدة والدور ده أنا ما اديتش فيه عقيدة ولكن عملت لهم جلسات مناقشة للأسئلة وهو معهد آه، كويس جدا ان شاء الله وللمبتدئين خالص وجميل جدا عاوز كتاب عن آه، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة جميلة وسهلة أكيد طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان الوقت خلص واللي عنده أسئلة تانية في اللقاء القادم يوم الأحد إن شاء الله واليوم الأحد إن شاء الله برضو هيكون اللقاء الأخير في دورة الاستعداد لرمضان وهنتكلم فيه بقى عن كيف نستغل رمضان بكلام عملي ونطبق بقى اللي احنا اتعلمناه في الشهور اللي فاتت نسأل الله أن يتمها علينا وعليكم وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه على طاعته وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته